مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أنا عايز أتكلم النهاردة عن كلمة الوكيل يعني إيه الوكيل الله هو المالك لكل شيء مالك لينا والكل اللي معانا والمزمور بيقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها وهو له الملك وحده فنحن لا نملك شيئا لا نملك أنفسنا ولا نملك ما في أيدينا كل حاجة ملك لربنا احنا مجرد وكلاء وكلاء على انفسنا وكلاء على اموالنا وكلاء على خدمتنا وعلى حياتنا وعلى كل شيء اول وكيل خلقه ربنا كان ادم كان هو وكيل الارض في الجنة كلها وقال له هو وحواء انكم تسلطوا على الارض واخضعوها لتكن هيبتكم وسلطتكم على كل حيوانات الارض وكل طيور السماء وكل سمك البحر ونفس الكلام قيل لابينا نوح فكان آدم وكيل لربنا في الجنة وكان نوح وكيل لربنا في الفلك شفنا طفل صغير ربنا اعتبره وكيل اللي هو صمويل النبي عشان يبلغ رسالة لعالي الكاهن ولما كبر بقى وكيل ربنا في الرسامات كل الأنبياء كانوا وكلاء لله على الأرض وكل المسحاء كانوا وكلاء لله على الأرض وكل الآباء الكبار كانوا وكلاء لله على الأرض وكل أب وأم في كل أسرة هما وكيلان لله في تربية الأولاد يعني مش مجرد عملهم إنهم أب بيربي ابنه أو أم بتربي ابنها لا دول وكلاء الله في تربية الأولاد كل صاحب رسالة هو وكيل لله نمسك نبي عظيم مثل, مثل القديس يوحنا المعمدان ما قالش ان هو نبي اعتبر نفسه مجرد وكيل مش هو صاحب الكرب هو مجرد صديق ينظر من بعيد ويفرح قال من له العروس فهو العريس الغلطة إن واحد يوجد في خدمة فيفتكر إنه صاحب الخدمة قسيس يوجد في كنيسة يفتكر إنه صاحب الكنيسة أسقف يوجد في أبروشية يفتكر إنه صاحب الأبروشية لا أبدا كل من هؤلاء مجرد وكيل صاحب الكنيسة هو ربنا وصاحب الأبروشية هو ربنا وصاحب البطريركية هو ربنا وصاحب الشعب كله هو ربنا وكل هؤلاء مجرد وكلاء مفيش أزيد من كده في كلمة لطيفة قالها ربنا لأرميا النبي قال له انظر قد وكلتك اليوم جعلتك وكيل لي يعني انظر قد وكلتك اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتغرس وتهدم وتبني كل ده بيعمله ليس بسلطانه الخاص انما كوكيل لله بيهدم وبيبني ووكيل لله بيقلع وبيغرس وكيل مجرد وكيل لربنا موسى النبي ايضا ربنا اعتبره بهذه الصفه قال هو امين على كل بيتي امين على كل بيتي وكيل امين على البيت كله بيعمل زي ما هو عايز نسمع ايضا عن يوسف الصديق في تكوين 39 ان في فوطيفار وكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له شروط الوكيل ده ايه الكتاب بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا انت رب اسره وعندك بيت تعتبر انك انت مجرد وكيل لربنا على هذا البيت اقامك لتعطيهم طعامهم في حينه لكي تدبر اهل بيتك حسنا وهيجي صاحب البيت الاصلي يحاسبك يقول لك عملت ايه في الاولاد ايه معاملتك لزوجتك ايه الاسره بتاعتك مشي في انهي طريق انت مجرد وكيل لازم تكون امين ولازم تكون حكيم كل وكيل ربنا اعطاه سلطه في ايديه يستخدمها ليس من اجل السيطره ولا من اجل العظمه وانما يستخدمها من اجل القيام بواجبات وكالته كل وكيل ربنا اداله وكاله مفروض ان يتاجر فيها ويربح مفروض انه يكسب يكسب لربنا مش يكسب لنفسه زي مثل أصحاب الوزنات ومثل أصحاب الأمناء لازم يتاجر ويربح الوكيل أيضا من صفاته أنه يفعل مشيئة سيده وليس مشيئته الخاصه في كل شيء ربنا وكلك عليه مفروض انك تفعل مشيئه ربنا وليس مشيئتك الخاصه وكل وكيل مفروض فيه ان يعطي حساب وكالته يعني يشعر ان في يوم من الايام ربنا هيساله لكي يعطي حساب وكالته وجايز يأتي بغتة عشان يحاسبه بيقول لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما على ايه بقى انت وكيل انت وكيل على مالك المال اللي عندك ليس هو لك وانت انما انت مجرد وكيل عليه تتصرف فيه حسبما يريد الهك ان تتصرف ما تقولش المال ده بتاعي وانا اعمل فيه زي ما انا عايز وربنا ياخد العشر بتاعه ويسيبني في حالي اعمل زي ما انا عايز لا انت مسؤول امام الله عن كل ما تملك لانك وكيل عليه مش صح نحن لا نملك شيئا على الاطلاق حتى في بناء الهيكل لما تبرع الناس قالوا له قالوا لربنا منك كل شيء ومن يدك اعطيناك مسكين الانسان اللي يكون عنده مال ويفتكر انه يملك هذا المال وانه يتصرف فيه كما يشاء لا انت مجرد وكيل وكل ما تتصرف فيه لازم يكون حسب مشيئه سيدك صاحب هذا المال سواء كان المال بتاعك او المال بتاع الكنيسه او المال بتاع الجمعيه او المال بتاع اي مؤسسه من المؤسسات انت مجرد وكيل والناس ينقسمون الى قسمين في هذا الامر قسم بخيل جدا ما يطلعش المليم الا بالعافيه ويظن ان هذه امانه بينما هي بخل وقسم بيبعتر وينسى انه مسؤول عن الحاجات دي اللي بيبعتر فيها انت وكيل على العشور تديها لربنا وكيل على البكور تديها لربنا واذا ما اديتهاش تبقى سلبت الرب حقوقه في سفر ملاخ النبي بيقول سلبتموني قال الرب قلنا ففيما سلبناك قال في العشور والتقدمة وتبقى ظلمت أصحاب هذا المال اللي أصول ياخدوه عشان كده لما بيقول اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم يعني من المال اللي انتوا ظلمتوا أصحابه أصحابه اللي هم الفقراء أصحابه اللي هم الكنيسة أصحابه اللي هم بتوع ربنا وما اديتهمش فبيقول اصنعوا لكم أصدقاء انفقوه الناس يدعوا لكم إذا لازم تعتبر إن كل ما يصل إليك من ملكية أنت أمين عليها وعلى استخدامه وعلى استخدامها يبقى الناس اللي بيعيشوا في طرف زائد وينفقوا على نفسهم كتير وغيرهم محتاج يبقى هم غير أمناء على توزيع المال أو أنهم يحابون أنفسهم على حساب الغير دي من جهة المال من جهة حياتك حياتك ليست لك إنما هي ملك لربنا الذي أوجدها أوجدها من العدم ما كانتش موجودة والذي اشتراها بدمه فأصبحت حياتك ليست ملكا لك أنت مجرد وكيل على هذه الحياة تتصرف فيها حسب مشيئة صاحبها اللي هو ربنا من هنا كان الانتحار خطية لأنك لا تملك هذه النفس حتى تقتلها دي ملك ربنا ومن هنا كان الإجهاض أيضا خطية لأنك لا تملك هذا الجنين ده ملك ربنا فأنت ليس لك الحق إنك تتصرف في حياتك ولا في حياة غيرك وأيضا جريمة القتل إنسان مش بس بيخطئ إلى النفس التي قتلها إنما أيضا يخطئ إلى الله الذي خلقها مش بتاعتك كل ما نعرف إن كل حاجة في إيدينا مش بتاعتنا إنما بتاعت ربنا ونحن مجرد وكلاء نكون في منتهى الحرص على ما نظن انه ملك لينا وهو ليس ملكا لنا انت ايضا وكيل على جسدك وعلى روحك ليس من حقك ان تتلف هذا الجسد بالتدخين مثلا او بشرب الخمر او بالعادات السيئه او تعرض هذا الجسد للامراض بدون حكمة وتقول ده جسدي أنا حر فيه لا أنت مش حر فيه مش حر فيه يبقى كل إنسان بيتلف جسده حتى ولو باسم الدين بدون إفراز في الصوم أو بدون إفراز في احتياجات الجسد ده بيخطئ إلى الله صاحب هذا الجسد وأيضا روحك أنت لا تملك روحك مجرد وكيل عليها تنميها في العمل الروحي تنميها في التدريب الروحي تنميها في محبة الله تنميها في ثمار الروح وزي ما قال الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح ستة مجدوا الله مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله التي هي لله يعني مش بتاعتك لا جسدك ده بتاعك ولا روحك دي بتاعتك فأنت مفروض أعطيت هذا الجسد لتكون وكيلا عليه وأعطيت الروح لكي تكون وكيلا عليها ولكي تستخدم الاثنين في تمجيد اسم الله أنت أيضا لا تملك عقلك ولا فكرك مجرد أمين على هذا العقل لا تخزن فيه من المعلومات الا ما يفيد ويفيد الملكوت ولا تكنز فيه من الافكار الا ما يفيدك ويفيد الملكوت عقلك ده مش بتاعك ولا تستخدم عقلك الا في الخير لانك انت مجرد وكيل ربنا اداك عقل عشان تستخدمه في الخير ان استخدمته في غير هذا هيقول لك اعطيني حساب وكالتك زي مثلا المواهب ربنا بيديك موهبه من المواهب لكي تستخدمها في الخير أنت وكيل على كل موهبة من المواهب تعطى لك ربنا اداك موهبة في الرسم ربنا اداك موهبة ذكاء ربنا اداك موهبة موسيقى موهبة شعر موهبة غناء أي موهبة أنت لا تملكها مجرد وكيل على الموهبة تستخدمها في مجد ربنا وفي خير المجتمع الذي تعيش فيه مجرد وكيل ما تقولش ربنا ربنا اداني فكرة افكر زي ما انا عايز او اداني ذكاء استخدمه زي ما انا عايز لما ربنا ادى ادى ذكاء للحية استخدمته في خراب البشرية كلها موهبة كل موهبة صالحة هي من عند الله نازلة من فوق من عند أبي الأنوار علشان تستخدمها في الخير الجمال الجمال أيضا موهبة ربنا وهب بعض الناس جمالا يكون للخير لما نقصد جمال ما نقصدش جمال السيدات فقط جمال للرجال أيضا قيل عن موسى النبي إنه كان جميلا جدا وقيل عن يوسف الصديق إنه كان جميلا وقيل عن داوود النبي انه كان جميلا وقيل عن ابشالوم انه كان جميلا واستخدم جماله في الشر دي موهبه ربنا بيديها لك لكي تستخدمها لخيرك ولخير غيرك لمجد الملكوت ولمجد المجتمع الذي تعيش فيه ربنا ادالك موهبة حكمة موهبة نشاط طاقة كبيرة قوية زي ما أعطى شمشون طاقة تستخدمها في الخير أنت مجرد وكيل على المواهب التي يهبك الله إياها بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح أربعة آية عشرة بيقول نكون وكلاء صالحين على نعمته يعني النعمة اللي ربنا بيديها لنا لازم نكون وكلاء صالحين على هذه النعمة نستخدمها لمجد اسمه كل الإمكانيات اللي ربنا وهبك إياها انت مجرد وكيل عليها كل المهارات اللي ربنا وهبك اياها انت مجرد وكيل اليه العلم يعني في ناس دلوقتي بيستخدموا العلم في الشر زي اللي بيستخدموا العلم في الحروب المدمره وفي اهلاك الناس زي اللي بيستخدموا العلم في الاستنساخ واللي بيستخدموا العلم في التصرف في الجينات والكروموزومات والهرمونات عشان يوجدوا خليقة على مزاجهم ده ربنا اداهم موهبة العلم فهم استخدموها من أجل كبريائهم الخاصة من أجل حب الاستطلاع من أجل التصرف في الخليقة لكن لم يستخدموها للخير وهيجي وقت ربنا يقول لهؤلاء العلماء يقول لكل واحد منهم اعطني حساب وكالتك أنا اديتك حاجة عملت فيها إيه أنت أيضا وكيل في محيط الخدمة في محيط الخدمة بولس الرسول اتكلم عن خدمته فقال انني استؤمنت على وكاله استؤمنت على وكاله فويل لي ان كنت لا ابشر الخدمه دي وكاله ربنا اداها له كل واحد فيكم مثلا مدرس في مدارس الأحد أو واحدة مدرسة في مدارس الأحد ربنا جعل كلا منهما وكيلا على فصل وكيل على شوية تلاميذ ينميهم في محبة ربنا وفي فهم العقيدة وفي الإيمان ويربيهم وربنا هيسأله فالذي يقصر في هذا يكون قد قصر في وكالة أعطيت إليه في إنسان ربنا إداله وكالة أخرى هي خدمة الكلمة خدمة الكلمة خدمة المنبر خدمة التعليم لابد أن يكون وكيلا عليه في بعض الناس بياخدوا خدمة التعليم لمجد أنفسهم زي اي واحد عايز يبان انه يعرف احسن من الكل يبتدع له بدعه يجيب تفسير جديد محدش كان يعرفه قبل كده ويكون تفسير خاطئ ويضل به الناس كما لو كانت حاجه شوي مظهريه لاظهار العلم لكن العلم ده حتى العلم الديني لازم الإنسان يكون وكيل عليه لذلك معلمنا بولس الرسول قال لتلميذه تيتوس في رسالته لتيتوس إصحاح 2 آية واحد اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح يعني ايه بالتعليم الصحيح يعني أنت وكيل على التعليم لا تذكر تعليما للناس إلا إذا كنت متأكد ألف في المية أن التعليم صحيح يوافق الإيمان يوافق العقيدة يوافق أقوال الآباء لا تشذ فيه ولا تتطرف الكتبة والفريسيون أعطوا أن يكونوا وكلاء على التعليم فضللوا الناس عشان كده المسيح قال لهم أنتم قاد عميان تحملون الناس أحمال ثقيلة الحمل لا تستطيعون أنتم أنكم تحركوها بأصابعكم وإدوا تفسيرات في السبت مش مظبوط وتفسيرات في كثير من الفضائل مش مظبوطة العلم ده والمنبر وخدمة التعليم وخدمة الكلمة كل إنسان فيها وكيل وكيل لهذا الإنجيل ما يخرجش عنه عشان كده احنا بنعمة ربنا لا نقدم تعليما الا مسنود بالايات في كل تفاصيله ليه لان الواحد مجرد وكيل وكيل يوصل كلمه ربنا للناس ما دام يوصل كلمه ربنا للناس اذا هو وكيل لربنا بياخد كلمته ويوصلها للناس والإنسان اللي بيشتغل في هذه الشغلانة مش بس يكون تعليم صحيح وإنما لازم أيضا يكون جيد التوصيل جيد التوصيل يعني يوصل كلمة ربنا بطريقة مقبولة وطريقة مفهومة وطريقة لا يشتبه فيها المعنى وكلاء الكهنة أيضا وكلاء للسرائر الإلهية بولس الرسول في كورنثوس الأولى أربعة آية واحد يقول فليحسبنا الإنسان كخدام لله ووكلاء للسرائر الإلهية وكلاء للسرائر الإلهية يبقى لا تقدم هذه السرائر الإلهية إلا إلى مستحقيها ما يجيش إنسان يجامل واحد ويناوله وهو ماشي في الغلط وكلاء للسرائر الإلهية عشان كده لما بنقول إن يهوذا ما تناولش لأن المسيح مش ممكن يناوله وهو عارف إن هيخرج من المناولة يتآمر مع رؤساء الكهنة على تسليمه مش معقول نحن أيضا وكلاء في خدمة الفقراء الكنيسة بيجي لها إيراد وغالبية الناس الذين يدفعون الإيراد بيقولوا بندي للفقراء فهل احنا بناخد الفلوس ونديها للفقراء على اعتبار ان كل واحد منا يكون وكيل امين حكيم حكيم يعني ما ياخدش فلوس ربنا ويديها للمحتالين وامين يعني يوصل فلوس ربنا لاصحابها فالكنائس اللي عندها بخل بخل الصرف على الفقراء كيف يقفون امام الله كوكلاء امناء حكماء على من ربنا وكيل امين حكيم اما اذا قال ذلك العبد الرديء ان سيدي يبطئ في قدومه فيضرب فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان ربنا بيحاسب بيحاسب على الأرض وبيحاسب في السماء فاحنا في كل شيء ربنا ربنا وكلنا عليه مفروض ان احنا نحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا الله انت امين مثلا على وقتك ربنا اداك وقت لابد ان تكون امينا عليه تستخدم كل دقيقه للخير والا ما تبقاش امين على الوقت وما تبقاش وكيل صالح امام ربنا المهم في كل ما نقوله ان الواحد ما يعتبرش ان كل حاجه بتاعته ويتصرف فيها كما يشاء انما كمجرد وكيل لله